أمين أمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما اللهم اجعل بلدنا مصر امنه مطمئنه رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اكلانا بعنايتك واحفظنا بحفظك واسترنا بسترك الجميل واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت امين امين امين اما بعد فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنه عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقاؤنا في هذه الليله الكريمه المباركه مع موضوع تحت عنوان زينه المراه المسلمه زينه المراه المسلمه وهذا الموضوع تكثر فيه الاسئله بين الحين والحين بل ازعم فاقول قل ان تجد درس لاي داعيه في اي وقت الا وتاتيه حزمه من الاسئله كلها يتعلق بزينه المراه يا شيخ ما حكم التنمص ما الحكم لو فعلته لزوجي ما حكم العدسات اللاصقة ما حكم استخدام المساحيق ما حكم كذا ما حكم كذا أكثر الأسئلة من النساء في هذا الباب فأحببت أن أتكلم في هذا الموضوع وأملي في الله أن يكون ويستخدمني في إزاحة الجهل وفي بيان الصواب بفضله علي وعلى خلقه فاللهم تفضل علينا بفضلك يا كريم آمين زينة المرأة المسلمة تعرف أخي الكريم أن الأنثى خلقها الله عز وجل واجرى في دمائها واوجد في طبعها حب التحلي وحب التزين قال الله عز وجل اومن ينشا في الحليه وهو في الخصام غير مبين هكذا الانثى وصفها ربنا بأنها منشأة على حب التحلي والتزين والتجمل هذا في دمها هذا في جبلتها في طبعها ارقب فتاتك الصغيرة تجد ابنتك الصغيرة منذ نعومة الأظافير ربما قبل أن تعقل فاهتم بالتزين والتجمل خلقها الله لعبادته ثم لإدخال السرور على زوجها الذي أحله الله لها وأحلها له البنت عندها ثلاث سنين وماسكة المشط وعايزة تعمل توخة وتعمل هنا زعرورة وتعمل هنا دي الحصان مش كده ربنا خلقها هكذا أو من ينشأ في الحلية يعني على حب التجمل وهو في الخصام غير مبين تيجي المرأة تختلف مع زوجها وممكن يكون الزوج هو اللي ظالم له أبوها يحضر يسمع من الاثنين لأنه راجل عاقل لا يغتر بالدموع بل يسمع الحجج ويقضي بها فعمل عملت لك ايه الراجل افكاره مرتبة عقله حاضر حاسبها بالورقة والقلم يقول له عملت كذا وكذا وكذا وكذا ويرص له احوال يمكن من ست اشهر من ست سنين فاتوا هي ما عندهاش ده اذا غلبت تعمل ايه تعيط وهو في الخصام ها غير مبين تغلب في الجدل غالبا مش دائما غالبا واذا غلبت تعمل ايه تبكي على طول او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يبقى كل انثى منشأة على حب التجمل والتزين وهذا لا ينكر عليها ابدا اذا استخدمت الحلال من الزينة وابدتها لمن يجوز لها ان تبديها له صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ديننا جميل كل ما فيه جميل ربنا جميل قال الله عز وجل فاصفح الصفحة الجميل فاصفح الصفحة الجميل قال الله عز وجل فاصبر صبرا جميلا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم إن الله جميل يحب الجمال ديننا يحثنا على النظافة على التجمل أه؟ على التطيب على التزين قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد المسجد هنا معناه الصلاة نفسها يعني أي حد فيكم لما يجي يصلي يتزين يتزين يتزين اه يلبس الجميل يتطيب يستخدم السواك يسرح شعره ولحيته لو عنده طاقية او حاجة يحطها على رأسه ما عندوش مش مشكلة ها يبقى في احلى صورة لانه سيناجي من الرب الجميل الذي يحبه الجمال صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم طيب من هؤلاء الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم الجواب لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها إلا لزوجها تبدي له الزينة الظاهرة والباطنة او محارمها او النساء وهؤلاء لا يرون الا الزينة الظاهرة اذا ممكن امرأة تبدي زينتها امام امرأة الجواب نعم نعم وامام المحارم عليها من الرجال الجواب نعم الاب وان علا الابن وان نزل الاخوة الاعمام الاخوال الاخوة من الرضاعه الاب من الرضاعة والد الزوج احنا عرفنا المحرمات ايه على الرجال من النساء يبقى المحرمين عليها تحريم ابدي يجوز لها ان تبدي لهم زينتها الايه الظاهرة لكن بقي ان نعلم امرين اولا الزينة التي تبديها المرأة لهؤلاء تتفاوت فما تبديه المرأة لزوجها لا يمكن أن تبديه لأبيها أو لأخيها مش كده الرجل يرى الزينة الظاهرة والباطنة إذا كان إيه زوج المرأة أبوها لا حق الزوج فيها في هذا الموضوع اعظم من حق الايه الوالد اي نعم وما تبديه من زينة لابيها بخلاف ما تبديه لزوج الام محرمة عليه تحريم ابدي صحيح لكن برضه العلاقة بينها وبينه مش ممكن كالعلاقة بينها وبين الذي خرجت من صلبه مش كده يبقى تحتاط تحتاط التزين للزوج كذلك ليس على اطلاقه بل له حدود فلا يجوز للمرأة ان تتزين لزوجها بما حرمه الله او بما يغير خلق الله او بما هو خاص بزينة الكافرات اه تتزين لزوجها ده واجب عليها واجب طيب تتزين له بايه الزينة على الاطلاق باللي يعجبه اللي يرضيه لا باللي يرضي مين ربنا والسؤال ما هي انواع الزينة المشروعة التي تتزين بها المرأة المسلمة لنفسها أو لزوجها أو أمام النساء أو أمام الرجال من المحارم أولا ويريد النساء يكتبن هذا من ورائي فالكلام لهن بالدرجة الأولى وللرجال كذلك أولا زينة الشعر الشعر بالنسبة للمرأة عورة بالإجماع صح لكن بالنسبة للرجل شعرك عورة لا لا متخيل امرأة من غير شعر شكلها يخض صعب الشعر زينة للمرأة لكن ممكن رجل يبقى من غير شعر وأمور صح لما اصلع احلو ممكن والله العظيم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم انما المرأة صعب صعب يستحب الاعتناء بالشعر للرجال وللنساء بتمشيطه يعني تسريحه ودهنه حط عليه زي الشعر او كريم او الكلام ده وبغسله وذلك حتى تظهر المرأة أمام الزوج ويظهر الزوج أمام المرأة بمظهر يسر حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه النسائي بسند صحيح خير ما يكنز المرء من الدنيا الزوج الصالح لما اقول لك الزوجة الصالحة اوصفها ايه لو انت مش عارف الحديث هتقول لي على طول طبعا اللي بتقيم الليل وتصوم النهار زوجة صالح يعني مجتهدة في العبادة الجواب مختلف تماما من سيدنا النبي صلوا عليه صلى الله عليه وسلم قال لا وصف المرأة الصالحة ايه قال اذا نظر اليها سرت دي المسلمة الصالحة اما زوجها يبصلها كده يفرح قلبه يزغرد يفرح اذا نظر اليها سرت واذا امرها اطاعت واذا غاب عنها حفظت دي الزوجة الصالحة تشوفها تنبسط يقول لي فين في كتير صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم النهاردة مع الأسف معظم النساء إلا من رحم الله منهن يتجملن ويتزين لغير الزوج كما أقول دائما تصحى مع إشراقة الفجر وتنفس الصبح ليه عشان تصلي لا عشان تعمل مسك ثم قطعها الخيار طرنشات وزبادي وعسل وتحط على وشها عسل نحل وزبادي وخيار وعلى وشك ده هو حد لاقي الزبادي وعسل النحل النهارده سبحان الملك وده حلال على فكرة مش حرام ان كان للتداوي ماشي تعمل ايه مسك وبعدين تبتدي تفك البكر اللي كان في شعرها ونايمة بيه جنب زوجها فك البكر بقى وتكوي البلوزة ومش عارف تكوي الايه والايه والايه وريحة بقى هفافة و... ومنعشة تشمها من على بعد 100 متر وتخرج من البيت كأنها فيرجينيا جميلة الجميلات أول ما تيجي تروح تروح قلع الحاجات الطيبة دي ولابسة جلابية زرقاء زي بتاعة المساجين ربنا يعافينا وإياكم وتحربط على دماغها وعاملة عقدة وشنيطة أشرب كده وبعدين تخش على البصل والثوم معارك مستمرة مع البصل والثوم وتقابل زوجها كده يبقى هي خرجت فيرجينيا وعادت الشويش عوكل ولا حول ولا قوة إلا بالله يا بنتي أولى ولا حول ولا قوة إلا بالله يا بنتي أولى من تتزينين له من البشر من زوجك زوائك كده قدام المراية وفي انتظارك لزوجك عبادة عبادة بتاخدي عليها حسنات كده انت امرأة صالحة صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى تمشيط الشعر ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه إذا رجعوا من سفر أن يدخلوا على نسائهم ليلا خشية أن يرى الرجل زوجته في منظر قبيح قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم والحديث في الصحيحين أمهلوا حتى لا ندخل ليلا يعني على النساء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة اوعى وانت جاي من سفر تقول هعملها مفاجأة لمراتي تطب لي عليها الساعة 3 بالليل وتخبط تقوم لك من النوم شعرها منكوش وعينيها منفخة وحالتها ما يعلم بها الا ربنا تشمئز منها اسبوع انت اللي جبته لنفسك قول لها انا جاي يوم كذا في ساعة كذا ليه يا رسول الله قال لك الله حتى تمتشط الشعثة اللي شعرها مغبر متوسخ تغسله بقى وتفرده وتعمل فيه مش عارف الحركات ال- القرعة اللي بيعملوها دي ها وبعدين تستحد المغيبة نعم يعني تقوم بسنن الفطرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحديث رواه أبو داود بسند حسن صحيح من كان له شعر فليكرمه من كان له شعر فليكرمه رجل وعايز يربي شعر النبي كان شعره إلى شحمتي أذنيه ودي مش سنة دي عادة دي عادة عايز تعملها لن ننكر, لن ننكر عليك بس بشرط تكرم شعرك بالتسريح ما يبقاش أشعث كده كأنك شيطان وتكرمه بالدهن يعني زيت الشعر ها وتحط عليه عمامة ولا حاجة النبي ما كانش بيمشي شعره كده لا كان حاطط عليه قلنسوة عمامة مش كده ولا ايه ان بعض الشباب النهاردة بيعملوا الامر ده لا ننكر عليك بشرط تكرمه بالتسريح وبالدهن وتحط عليه حاجة قلنسوة يعني طاقية أو عمامة أو ما شابه ذلك وأنا بضيف دي حاجة من عندنا بقى قد أصيب فيها أو أخطئ اللي يعمل كده يكون شعره حلو النبي كان شعره ناعم جميل ليه بقى شعرك مفلفل ومكتكت و... عامل لي كده يا راجل يا راجل ارحمنا ها سبحان الله العظيم ايه ده وبعدين لو الامر ده هينفر الناس عن الالتزام ما بنقص منه ما تحلق ميري زي الشيخ بتاعك يا اخي ما انا بجيبها على طول نمرة اتنين وخلاص صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم من آداب ترجيل الشعر ايه الترجيل يعني ايه التمشيط السنة لما تيجي تسرح شعرك تعمل ايه تقول يا سلام في تسريح على السنة طبعا هو السنة سابت حاجة اولا تبدأ بالشق الايمن من الرأس لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره وتنعره وترجله طهور طهوره يعني وضوئه دايما تيمنوا فإن في اليمين إيه؟ بركة يبقى الشق الأيمن اتنين تسكن الشعر بالماء أو بالدهن بزيت الشعر إذا كان ثائرا لقول النبي لما رأى رجلا أشعثا واحد دخل على النبي شعره كده منفوش أشعث شكله مش حلو كان شيطان فقال النبي أما كان يجد ما يسكن به شعره والحديث ده محفوظ ومشهور ما كانش يسرح شعره ده أما كان يجد ما يسكن به شعره رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح سؤال هل يجوز للمرأة إذا تمرق شعر رأسها أن تلبس الباروكة ها اقرعت تلبس باروكة الجواب لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة رواه البخاري ومسلم حتى لو صغيرة حتى لو صغيرة النهاردة مع الأسف الخيبة بنلاقي في رجالة لابسين باروكة إن كان ده للمرأة حرام اللي شعرها عورة وزينة طب انت رجل ايه يعني لما يكون من غير شعر خالص ما احنا في العمرة بنحلق زلبط بنحلق قرع خالص عادي خسيت حاجة انا راجل ايه المشكلة فتلاقي لابس باروكة ها او تلاقي ممثلة من ايام مينا موحد القطرين ولابسة باروكة الباروكة حرام للرجال وللنساء وهي افحش في شأن الرجال اي نعم اسمع هذا الحديث العجيب الصحيح الذي رواه الامام البخاري عجيب يعني يتعجب منه اي نعم عن اسماء رضي الله عنها قالت ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني انكحت ابنتي ثم اصابها شكوى فتمرق رأسها بنتي كتبت كتابها وقبل الدخلة جالها مرض شعرها وقع وزوجها يستحثني بها الراجل متلهف على البناء أفأصل رأسها ألبسها باروكة أوصل شعرها بشعر يطول شعر الرأس فقال الو... لعن الله الواصلة والمستوصلة يبقى حرام سؤال كمان هل يجوز وصل الشعر بالشعر الجواب لا حرام للحديث الذي تقدم آنفا يطلع لي سؤال كمان طيب هل يجوز وصل الشعر بخيوط من الحرير او الصوف ليست شعر لكنها تشبه الشعر الجواب لا برضه حرام طيب هل يجوز وصل الشعر بخيوط من الحرير او الصوف للتزين وهي لا تشبه الشعر يجوز الجواب نعم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم الراجح من أقوال العلماء أنه يجوز للمرأة أن تصل شعرها بخيوط الحرير أو الصوف لأن هذا ليس بوصل ولا في معنى الوصل وإنما هو للتجمل وللتزين والله أعلم واضح يا إخواني النهارده بقى في اشياء انا جات لي واحده اخت بعتت لي سؤال لقيت كده شويه شعر كده قلت ايه ده بقت اتاري ده بيتباع دلوقتي حاجه كده فيها ضفيرتين فيها شويه شعر قصه بتاع وبيحطوها يا بنتي تشبه الشعر لا يبقى حلال لا ده انا بحطها ما حدش يعرف يفرق بينها وبين الشعر يبقى ايه حرام كلام واضح طب ينفع تلبس باروكة لزوجها قلنا التزين للزوج له حدود تتزين له بالحلال الذي يرضي الله والباروكة دي النبي لعن الفاعلة والمفعول به يبقى حتى لزوجها ايه برضه حرام برضه حرام يبقى دي زينة المرأة في شعر رأسها يتبقى بالنسبة للشعر الاستحداد يعني إزالة شعر العانة ونتف الإبط وهو من سنن الفطرة ويستحب للمرأة وكذا للرجل أن يتعاهد إزالة شعر العانة والإبط فإن ذلك من سنن الفطرة ويكره للرجل وكذا للمرأة أن يغفل عن شعر الإبط والعانة حتى يفحش وحتى يطول إذ أنه مظنة لتجمع الأوساخ ومظنة لانبعاث الروائح الكريهة المنفرة للإنسان نفسه وللزوج لو كان له زوج ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا وقت يعني حدد لنا زمن وقت لنا في الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من أربعين ليلة رواه مسلم هذا بالنسبة للفتاة متزوجة أو مش متزوجة الكلام ده لازم يلفت له النظر هذا من سنن إيه الفطرة وكذا للرجال في سؤال بيجيلي كتير طب لو واحد ما عملش سنة الفطرة أربعين ليلة لغير عذر ما حكم الصلاة صحيح دي قضية ودي قضية الصلاة صحيحة ملاش دعوة بالقصة دي هذا السؤال يكثر ويأتيني كثيرا والشيء بالشيء يذكر كذلك وصلنا إلى شعر الحاجبين والوجه يحرم على المرأة تدقيق الحاجبين أو إزالة شعر الحاجبين ده اسمه الإيه؟ النمص ما هو النمص؟ من أهل العلم من قال النمص هو إزالة شعر الوجه عموما وهذا حرام للرجل والمرأة ومنهم من قال وهذا هو الراجح لأن ده قول ستنا عائشة وده أمر يخص النساء يبقى هي أعلم بغيرها من غيرها به قالت النمص تدقيق الحاجبين هو ده النمص ف طب فالنمص على الراجح ان المرأة تقعد تدقق في الحاجبين مرة تلاقيها عاملة حاجبها تمانية تقول لك الموضة كده مرة ترفع حاجبها من فوق كده كأنها يعني زي المجرمين ان كانوا بيطلعوا في الافلام العربي بتاعت زمان لازم المجرم لما يتكلم يرفع حاجبه كده يبقى مجرم فرفع حواجبها كده ها بالتدقيق فكل ما تبص في وش الحاجه تلاقيها رفع حواجبها هي مش رفعاهم هي تنمصت او شايله حاجبها خالص وجايبه قلم ورسمه حاجبها تعملوا تمانية كده تعملوا لفوق كده ترفعوا من هنا تدققوا من هنا فكل ما تبص لها تلاقاها رفع حواجبها لفوق تلاقاها مندهشه مدام مندهشه وخيبه الاخوات ان الاخوات بيعملوا كده في الغالب الا من رحم الله وتبقى عارفه ان ده حرام وتعمله اصل زوجي اصل مش عارف ايه لا تبقى اخت بجد لما ربنا ان شاء الله هيهديك بجد اللهم اهدي الاخوات يا رب ايه ده ما بيحبش اللي بتقف على السلم دي بتوجع لي قلبي طيب يبقى النمص حرام للزوج او لغير الزوج انما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحان الله العظيم طيب وبقية شعر الوجه بالنسبة للمرأة تزيله الجواب نعم تزيل شعر الوجه واليدين والرجلين يجوز لا سيما إذا خرج لها الشعر بصورة فاحشة كأن يخرج لها شارب ولحية تزيله لا عتب عليها في ذلك أي نعم طيب بعد زينة الشعر ننتقل إلى زينة الأسنان حث الإسلام على العناية بالأسنان روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة في رواية تانية أنا عارف تقول عند كل إيه وضوء السواك ده تزين تزيين للأسنان تجميل للأسنان النبي لما كان بيقوم من نومه اول حاجة بيعملها ايه ها السواك وبعدين يقول الحمد لله الذي احيانا كأنه عايز يخرج الذكر من فم مطيب صلى الله عليه وسلم اول ما يدخل بيتهم على الباب يعمل ايه السواك انه وارد انه يقبل زوجته او حاجة يبقى ريحته طيبة أه، مع الوضوء السواك قبل الصلاة السواك صلى الله عليه وسلم سؤال هل يجوز للمرأة ان تفلج بين اسنانها تفليج الاسنان او الوشر عشان لما تبتسم كده تبدو ان الابتسامة خلابة وجميلة واسنانها حلوة كل ما تقابلك تضحك غسل اسنانها هي ها تفليج الاسنان ده حرام ولا حلال حرام بل كبيرة لان النبي لعن فاعله لعن فاعله وكذا الوشر اي نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله طيب إذا فعلت ذلك للتطبب هي مريضة عندها حاجة في اسنانها وده دواء العلاج للتطبب يجوز لأن الضرورة تبيح المحظورة كذا يجوز لها أن تشد الأسنان بأسلاك الذهب وبأسلاك الفضة اللي يقول لك تلاقي واحد كده أسنانه فيها حتت كده فضة وسيل كده يقول لك دي اسمها تقويم للأسنان صح عملية تقويم ليه كل سنة بعيدة عن التانية فأسنانه هتقع ضعفت فالدكتور يحط له كده أسلاك وكذا وكذا اسمها التقويم بعضكم يعرفها أكيد هذه جائزة لأنها ليه للتطبب الإنسان مش عاجبه حاجة أبدا سنينه بعيدة عن بعض يقول لك نقومها عشان نلمها ملمومة يقول لك نبردها عشان نفرقها مفيش حاجة بترضي البني آدم أبدا سبحان الله العظيم وفي معتقد باطل عند بعض النساء من الجاهلات يقول لك الواد اتولد ولما طلعت له اسنان السنة اللي في المقدمة بينها وبين السنة التانية فلج فرق يقول لك ده رزق واسع صح رزق واسع الله يعني بقى الواحد ينوله بوكس يوقع له طقم اسنانه عشان ربنا يقول له خد عندك من الاموال كل ده باطل ان الله هو الرزاق ها ذو القوة الايه المتين صلوا على الرسول كذا يجوز لها زرع الأضراس تزرع ضرس حتى لو ذهب لأن الذهب حلال للمرأة أصلا وكذا يجوز لها زرع ضرس فضة وكذا يجوز للرجل كل هذا مباح لأنه للتداوي ولأنه للضرورة الحرام عليها إيه التفليج والوشر يعني تقعد تبرد في اسنانها عشان تبقى السنة دي تلضي دي تلضي ده حرام وده حرام ثلاثة زينة الطيب الطيب الريحة الحلوة من مظاهر التجمل والتزين للرجال وللنساء فقد روى الإمام البخاري ومسلم أن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي بعدما مات أبوها أبو سفيان بثلاثة أيام دعت بطيب فمست بعارضيها منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة ولكن النبي قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها الطيب الطيب من وسائل التجمل والتزين للمرأة المرأة تتطيب حتى بطيب الرجال النهاردة اقول لك في ريحة حريمي وريحة ايه رجالي السؤال ينفع الحريم يحط ريحة رجالي والرجالة يحطوا ريحة حريمي ينفع ينفع ولا ما ينفعش ينفع المسك من طيب الرجال ولا النساء طيب الرجال المسك ده المسك طب النبي لما علم ستنا أسماء بنت يزيد الأنصارية عن كيفية غسل المرأة من الحيض أمرها بعد الاغتسال أن تأتي بفرصة ممسكة وتتبع بها أثر الدم مسك اهو بعد ما تغتسل من المحيط خلاص تجيب قطعة قماش أو قطن حط فيها مسك وتطيب المحل وهذا ألزم لل- للزوجات بخلاف غير المتزوجات يبقى يجوز تحط ريحة رجال ايه المشكلة والراجل ينفع يحط ريحة حريمي بدليل أن النبي قال فيما رواه مسلم في استحباب وضع الرجل للطيب في يوم الجمعة ولو من طيب أهله مش كده؟ أنه يتطيب ولو من طيب أهله وفي رواية تانية ولو من طيب المرأة من الريحة بتاعت زوجته مفيش حاجة اسمها ريحة حريم وحاجة اسمها ريحة رجال ده يجوز وده يجوز المرأة تتطيب لزوجها لكن في أحوال تنهى المرأة عن التطيب فيها حتى الزوج الحالة الأولى في حال الإحرام تعمل عمرة أو بتحج ولسه ما انتهتش من المناسك ينفع تحط ريحة لا لأن من محظورات الإحرام على الرجال وعلى النساء إيه؟ التطيب صح اتنين ما ينفعش تحط طيب حتى لزوجها بلاش حتى لزوجها دي ما ينفعش تحط طيب حتى لنفسها وهي محدة على زوجها حداد المرأة على زوجها إذا مات يعني قد إيه ها أربعة أشهر وعشر ممنوع في فترة الحداد أن تتزين ما تحطش طيب ولا حتى تحط كحل ولو للتداوي ولا تلبس ذهب ولا تخرج من البيت إلا لضرورة ولا تلبس ثياب زينة مش بالضرورة تلبس اسود لكن ما تلبسليش بقى بمبم سخسخ الله يبقى انت كنت فرحانة في الراجل فين الوفاء فما ينفعش طب لو ابوها لو كان اللي مات ده ابوها ويحددها على اي حد من اهلها غير زوجها قد ايه ثلاث ايام ينفع في الفترة دي تحط طب ينفع ينفع الله يبقى ابوها ميت امبارح وحط ريحة لزوجها النهاردة ينفع طبعا ينفع لان احداد المرأة على غير الزوج ليس بواجب مش واجب انما احدادها واجب على مين على الزوج افرض زوجها طلبها تسمع وتطيع طبعا هو لو انسان عادي مش هي- مش هيفعل فعل تسمع وتطيع هو ام سليم مش قد دفن ابنها ولما جاءها الزوج تصنعت ووقع بها لازم نفهم النهارده المرأة ممكن أبوها يموت تقعد كام شهر تهجر فراش الزوجية وده حرام صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم الحالة الثالثة يحرم على المرأة أن تضع الطيب حتى لز- حتى ولو كان لزوجها عند خروجها من بيتها خلاص الراجل جاي من الحج وانا راح اقابله في المطار وحط ريحه وخارجه ده عشان زوجي حرام حرام صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية والحديث صحيح شديد ده حكم النبي صلى الله عليه وسلم وده عشان يحافظ على المرأة ويحميها وقال إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا رواه مسلم سبحان الملك وقال ما من امرأة تطيبت للمسجد فلن يقبل الله لها صلاة حتى تغتسل منه اغتسالها من الجنابة راه النسائي وأحمد وهو ضعيف لكن حتى لو خرجت تصلي في الجامع ما تحطش ريحة بعض الأخوات يأتين إلى المسجد حتى مكياج كامل وبعض المساحيق لها رائحة نفاذة طيبة طب ما كأنك حاطة ريح اتقوا الله في نفسك اتقوا الله في نفسك جاي حاطة ريحة جاي من زوالي جاي الجامع حاطة أحمر وأبيض وكريم أساس وكريم مش عارف إيه و... انت جاي فرح ما كفاية تبقى زينتك يا بنتي مية الوضوء وشكرا وانا بعتب على الزوج اللي خارج مع مراته كده وعارفها كده يقول اصل منتقبه تعمل ده في البيت اي نعم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم طيب والروائح اللي عليها كلونيا يا عم الشيخ لان معظم روائح النساء بتبقى عليها سبرت سبرت الله ده امر فيه خلاف الائمه الاربعه قالوا الخمر نجسه نجاسه حسيه والسبرت لوحده لو شربته مش بيستلق مش بيسكر اه يبقى خمرة يبقى عند جمهور العلماء الجمهور ان الروائح اللي عليها عطو... سبرته نجسة لكن الامام الالباني وربيعة الرأي والليث بن سعد امام المصريين في زمانه والمزني من الشافعية قالوا لا الخمرة نجسة صح لكن نجاسة معنوية مش حسية وده له أدلة وده له أدلة أنا فصلت فيها في دروس الفقه يبقى الأمر فيه خلاف الأحوط تركه دع ما يريبك يريبك إلى ما لا يريبك الله اتقوا الشبهات أنا ما أحطهاش أبدا لكن لو شفت واحد حاطط كولونيا وصلى ما بقولوش الصلاة بطلع عيد الصلاة واضح انا في نفسي اتمسك ومع خلق الله اترفق ما اقدرش الزم كل الناس بالورع صعب صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد زينة التطيب يبقى اربعة زينة الكحل يستحب للمرأة أن تكتحل لتزين عينها لزوجها قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر راه الترمذي والنسائي وسنده حسن ده حتى يجوز للرجل أن يكتحل بالإثمد للتداوي والإثمد ده كحل مائل للحمرة ها وفي فايدة بيجلو البصر وبيطيل شعر الجفن طيب يبقى المرأة تكتحل لزوجها لكن لا يجوز لها أن تكتحل في حالة واحدة امتى امتى حرام عليها تحط كحل امتى في فترة الحج لا الإحداد على مين الزوج بس مش من محظورات الإحرام الكحل لا تحط لو عايزة نعم كذا لا يجوز لها أن تتخذ مكحلة من الفضة والذهب للنهي الكثير عن استخدام آنية الذهب والفضة لما فيه من السرف والكبر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء خمسة زينة الخضاب الخضاب اللي هو ايه الحنة لا يجوز للمرأة ولا يجوز للرجل نتف الشيب شعر بيضة في دقنك اوعى تنتف سيبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والحديث حسن صحيح لا تنتف الشيبة ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة الشيب ده نور يا ابني نور ومع ذلك يشرع لك أن تصبغه بالحناء أو الكتم ينفع راجل دقنه بيضت يصبغها بالحنة ينفع الصحابة عملوا كده ينفع والنبي أمر بكده قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم فخالفوهم وقال إن أحسن ما غيرتم به الشيبة الحناء والكتم الكتم اللي هو مائل للحمرة أي نعم ولما شاف آه أبا قحافة اللي هو والد سيدنا أبو بكر ورأسه كالثغامة البيضاء من الشيب قال جنبوه هذا البياض وبشيء واجتنبوا السواد يبقى هي شعرها بيض ينفع تحنيه اه بايه بلون اصفر حنه لون احمر الكتم طب ينفع تصبغه بصبغه بتتباع بشرط ما تكونش تضر بالشعر ان يعني في صبغات بتقصف الشعر وتوقع الشعر وتخلي لون الشعر ما انتش عارف اصفر ولا ابيض اسمه ايه لا في حاجه بيحطوها كده ايه اكسجين تجيب انبوبه اكسجين وتعمل شعرها تحس انها شابت شعرها شاب مش اصفر يبقى شكلها مسخه شوف يا اخي ربك من اسمائه البديع البديع جميل خلقه جميل فهتلاقي لون الشعر ماشي مع لون العين ومع لون البشرة صح تلاقي واحدة شقرة شعرها اصفر مع بشرة بيضة وعينين مع ملونة لوحة جميلة صاحبتنا سمرة سمرة افريقية جاية من اثيوبيا وتحسب غالي شعرها اصفر شكلك وحش مش مغشي سبحان الله سبحان الله العظيم ومع ذلك ده رأيي لكن مع ذلك لو شعرها شاب ينفع تصبغه بالحناء أو بالكتم أو بأي صبغة تخليه أصفر أحمر بس لا تضر بالشعر لقول النبي لا ضرر ولا ضرار ما تروحيش بقى تصبغي لي شعرك تقراعي خليكي زي ما انت كده احسن نعم هل تصبغ الشعر الابيض بالسواد لا هذا حرام على الرجال وعلى النساء والحديث تقدم قال وجنبوه السواد مش كده ما ينفعش ما ينفعش طيب ينفع تحني رجليها وايديها اه معظم النساء لا يتزين بالحناء مع انها زينة العرب لا يتزين بالحناء الا في اسبوع الفرح او لما يكون فيه فرح حط حن انا عايز تحط حن على طول زينة جميلة للمرأة في ايديك وفي رجليك طب ينفع وانا حائض احط حنة اه ينفع ايه المشكلة عن معاذة ان امرأة سألت عائشة أتختضب الحائض قالت قد كنا عند النبي نختضب يعني ونحن حيض فلم يكن ينهانا عن ذلك رواه ابن ماجه بسند صحيح وكذا يجوز لها وضع الحناء في حال الطهر بس المرأة الذكية تحط الحنة في حال ايه الحيض اشمعنى مفيش صلاة مش اقعد بقى افك واربط وانزل واجيب حنة تانية و... مش كده فلو وضعت الحناء في حال الطهر يبقى لما تأتي الصلاة عليها أن إيه تزيل الحنة وتتوضأ تزيل الحنة يعني أثر الحنة يعني شوية الحنة اللي متبقين في إيديها تغسلهم طب واللون اللون ده مش حائل مش مشكلة أي نعم طب الراجل يحط حنة ها الراجل يحط حنة فين في شعره ودقنه لأنه شاب ينفع ينفع طب يتزوق بالحنة في ايديه لا خليك راجل بقى الحنة في الإيدين والرجلين دي زينة مين يا حبيبي النساء النساء بتلاقي كده طويل عريض وقبل فرحه بيوم تلاقي ايده حمراء او صفرة مالك يا ابو السباع يقول لك اصل النهارده حنتي اقول له خليك راجل انت من اولها جايب ورا دي زينة النساء يا ابني طب انا رجلي مشققه وكل شق ممكن يدخل فيه تعبان اللهم عاف المسلمين يا رب رجل مسقاه وصفوا لي دواء قالوا حط حنه وشمع اسكندراني ومش عارف دواء اه يجوز ان كانت للتداوي تبقى ايه يجوز صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم يتبقى زينة الوجه بقى والوجه مرآة الحسن وجماعة بتوع المصاطب قالوا لنا زمان ثلاثة يذهبن الحزن الماء والخضرة والوجه الحسن اه تبقى جاي من بره زعلان تخبط لأ زوجتك ما شاء الله لابسه كويس وحاطه ريحه ما شاء الله وعامل لك زعروره في دماغها ومش عارف ايه وبتبتسم وكلمتين طيبين الحمد لله على السلامه ووحشتني قوي وبتاع صدرك ينشرح صح اللهم اهد نساء المسلمين يا رب امين المهم زينة الوجه أولا يجوز للمرأة أن تزين الوجه بما شاءت من المساحيق بضوابط سنفصل فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن لغيره خير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ظهر ايه لونه يبقى ايه مساحيق تجمل الوجه وتلون الوجه أذن يدل على ذلك أيضا حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه قال أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله النبي فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار الحديث قال النووي إن الصفرة إنما تعلقت به من جهة زوجته يعني حط زينة في وشها لونها إيه أصفر يبقى هذا كانت تفعله الصحابيات وكانت تضع إحداهن الحمرة في وجهها من الكلف كلف الحمل أي نعم كل هذا ثابت وصحيح لكن بضوابط إذا ما كانش المساحيق دي فيها إسراف ولا مضرة يبقى تجوز وللزوج وللنساء ولنفسها أو أمام المحارم يجوز أما إذا ثبت أن فيها ضرر فهي حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر أنا قدامي أبحاث كتيرة قوي تقول ضرر أحمر الشفايف إيه بيجيب إكزيما وحساسية في الشفتين ومش عارف اللي بيحطوه في عينيهم بيجيب إيه وعندي أبحاث يجي خمس أبحاث قدامهم يعني أصحابها أصحاب أساتذة في كليات الطب جامعة القاهرة وعين شمس وجامعة الإسكندرية وجامعة طنطا أساتذة أساتذة كبار بيقولوا فيها مشاكل فأنا أقول إذا المرأة كان الزواء اللي هتحطه ده في دهن خنزير يبقى حرام إن بعض أنواع الأحمر الشفايف والكريمات فيها دهن خنزير ده حرام حتى حرام استخدامه للتداوي لقول النبي ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه أو حرم عليه ما ينفعش ولما سئل عن الخمر أنها داء أنها دواء قال إنها داء وليست بدواء صلى على الرسول اثنين لو ثبت في ضرر يبقى حرام يبقى حرام وفعلا تبقى المرأة المسرفة في موضوع المكياج ده فعلا جلدها بيتأثر شوفها كده وهي صاحية من الأم تلاقي تحت عينيها سواد وشها أصفر فعلا هذا يؤثر تعمل لك مش عارف كريم ايه يوم يسد مسام من الجلد بيسد المسام ما هو ده بيسبب اذى ولذلك تلاقوا الشغف في حبوب ونتوءات وكذا وكذا ولذلك اللي متعودة تحط زينة كده في وشها بال- بالهبل كما يقولون حتى وهي جاية الجابر تحط هي مش متصورة نفسها من غير الزواء ده شكلها ما بقاش حلو لأن المساحيق دمرتها فأنا بقول يا أخوانا الوسط أمر طيب في كل أمر حطي لكن تبقى لمسات مؤمنة لمسات يعني كده حاجة خفافي في الخدين حاجة خفافي كده خفافي ها لمسات وللزوج مش تبقى لهطات كانها بتغرف من ترعى وبتحط في وشها ايه ده سبحان الله العظيم وانا بصراحة ما احترمش المرأة اللي تلغمط وشها ابويا قدام عيالها ولا احرم ولا احرم ان الولد امه دي ليها عنده قدسية انما تقعد تلبس قدام ابنها الشفاف والخفيف الذي الذي يفضى يعني يكشف احيانا العورات المغلظة وحتى مش عارف ايه قدام ابنها هيحترمك ازاي خلي ده لزوجك في عقر دارك يعني في غرفة ايه نومك هداك الله صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم طيب والتزين بالحلي طبعا الحلي زين عن المرء تلبس خاتم وسلسلة وذهب وكذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم خد بالك قال حرام عليه ذكور أمتي ما قالش رجال بقول الكلام ده ليه لأن النهاردة نلاقي ولد أمه منتقبة وأبوه ملتزم وملبسوا له خاتم دهب أو سلسلة دهب طب ملبسوا دهب ليه يا أخت تقول لي هو راجل الدهب حرام على الرجالة أو لا لا الدهب حرام على الذكور وكلمة ذكر بتشمل الإنسان من إمتى من لحظة أن يولد إلى أن يموت ده نوع فحتى هو صغير ما نلبسوش ذهب إن كان إيه؟ ذكر إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم طب في بعض أهل العلم الأكابر المحترمين حرموا الذهب المحلق لا نأخذ برأي جماهير أهل العلم المرأة تلبس محلق وغير محلق تلبس حلق وخاتم وقرط وسل- وسلسلة وهذا عليه أدلة منها حديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعني غشتين ذهب محلق اهو مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذه قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار وفي حديث ابن عباس في قصة وعظ النبي للنساء في يوم العيد ومعه بلال فأمرهن بالصدقة قال فجعلت المرأة تلقي قرطها يعني حلقها محلق تلقي قرطها وتلقي خاتمها والحديث متفق عليه وفي حديث ثوبان فانتزعت فاطمة سلسلة من ذهب من عنقها وقالت هذه أهداها إلي أبو الحسن وهذا رواه أحمد بسند حسن يبقى المرأة تلبس ذهب محلق وغير إيه محلق لا إشكال إن شاء الله وتتزين لزوجها بما شاءت من ذهب وللنساء وللمحارم ولنفسها بس وهي خارجة مش تلبس الخاتم فوق الجوانت تلبس الجوانت عليه طب هي عندها خلخال ذهب وهي خارجة تقلعه طب وهي في البيت تلبسه وتعمل هيصة بيه لزوجها وهي راحة وهي جاية ما في آية نزلت في الموضوع ده ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما ها يخفين من زينتهن تقول لي هو في خلاخيل اه في انت باصص لينا ده انا في السعودية في العمرة لقيت عند بتوع الدهب حاجات غريبة كف ذهب يجي, يجي ربع كيلو شايلها ازاي ده بتلعب حديد ها أه ومش عارف ذهب هنا وذهب في العضد وفي الرجل حاجات يعني اللهم اغننا من الفقر وبارك للمسلمين في كل بلادك يا رب العالمين اللهم امين سؤال في اي اصبع تلبس المرأة الخاتم الجواب في اي اصبع شاءت ينفع تلبس خاتم في الصابع السبابة اللي بعد الابهام اللي هي بتبصم بيه ينفع ينفع ينفع تلبس خمس خواتم في خمس صوابع في ايد واحدة طاقت في دماغ ينفع ينفع طب والرجل يلبس في كل صابعه ما عدا الوسطى والسبابة اشمعنى الراجل بقى اشمعنى ما عندناش اشمعنى النبي قال كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه قال علي نهاني النبي أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه وأومأ إلى الوسطى والتي تليها أنا كراجل ألبس في الخنصر في البنصر ف... لا ألبس في الوسطى ولا في إيه في السبابة لكن المرأة تلبس في أي إصبع شاءت والحديث رواه الإمام مسلم وقد نقل النووي الإجماع على أن النهي خاص بالرجال دون النساء طيب يبقى موضوع الوشم الوشم ما هو الوشم ان المرأة تذهب لامرأة او لرجل يدق بالابر على جلدها يرسم صورة وينتظر لما الدم يطلع من مسام دق الإبر وبعدين يحط كحل أو مادة أخرى ثم ترتسم الصورة تحت الجلد طبعا اللي بتعمل كده ملعونة واللي بيعمل لها كده ملعون لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والجماعة العرب كانوا يعملوا الكلام ده زمان يمكن من 3000 سنة 2000 سنة قبل الإسلام والغريب ان الموضة النهاردة حتى في امريكا واوروبا الوشم تلاقي بنت ناس من مصر الجديدة من مدينة نصر من الزمالك من الويلي ما احنا برضه ولاد ناس من حدائق القبة من كذا من كذا بنت ناس ها ولا يعني هم ولاد ناس واحنا ولاد نسانيس ولاد ناس برضه جامعية ودقة وزمان كانوا يدقوا فين على الايد على الرجل على الوجه دقة كده في اسفل الذقن ها دلوقتي البنات المتعلمات صاروا يصنعون الوشم على الصدر وعلى الظهر وعلى البطن وفي اعلى العجز ما بتلبس بنطلون وبتسقطه ولابسه باضي ورافعه كشف بطنها ورسمه على بطنها صح اذا كان الوشم اللي بتعمله ده بدق الابر فهذا حرام يقول لا ده في وشم جديد عبارة عن صورة بتترسم على الجلد تقعد اسبوع تقعد شهر وبعد كده بتتمسح ده مش وشم وان كان شبيه بالوشم لكن بترسم الوشم ده فين النهاردة على بطنها الله لو راجل اللي بيرسمه لك النهارده في كوافير يقول لك وعندنا قسم خاص في الكوافير للوشم فتكشف له بطنها ويرسم لها طب ما هو شاف العوره تقول له ايه يعني هو لوحده ما انا هلبس الباضي وهوري الدنيا كلها بطني ايه انا ست لارج حاجه انا انا هتجنن الاب اللي شايف بنته لابسه باضي كده ومسقطه البنطلون وبطنها بطنها باينه واعلى العجز انا مش ما شافهاش ما اعرفش الناس دي ايه اللي حصل لها جايز من انفلونزا الطيور صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم ده حرام يا ابني وتغيير لخلق الله وكشف عورات وبعدين ها، الدكتور عبد الهادي محمد استشاري الامراض الجلديه والتناسليه بيقول ان المواد الغريبه التي تدخل الجلد تؤدي الى حساسيه الجلد واذا احتوى على مواد بتروليه يؤدي الى سرطان الجلد وتليف الجلد والوخز بالابر يؤدي الى نقل الامراض كمرض الكبد الوبائي ومرض الايدز شوف ما فيش حاجة ربنا حرمها علينا إلا من أجل صالحنا وما فيش حاجة ربنا أحلها لنا إلا وهي طيبة مش كده أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث سبحانه وتعالى وعز وجل تقول لي أنا بعمل وشم اللي هو رسم إن الجماعة بتوع اليمن بتوع الحجاز ليلة الفرح يمسكوا المرأة يرسموا لها على ايديها كده ورد وعلى دراعاتها مش عارف ايه وعلى اعلى الصدر مش عارف ايه بعد كام حمايه بيتمسح ده حرام ولا حلال اقول ان كان لزوجها حلال لنفسها حلال تكشف عوره ويرسم عليها ده ايه حرام حتى لو كان بما يشبه الوجه والاولى تركه والاولى تركه لما فيه تشبه بالمستوشمات اللواتي لعنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبقى لي نقطتين وهنخلص ايه رأيك في عمليات التجميل النهارده تلاقي الممثلة دي كبرت أعضاء وصغ- وصغرت أعضاء كبرت شفايفها بقت الشفة قد البرتوشة والتانية كلت في شفايفها ودي بقها كبر من كتر الشد هو بيشد وشها بالعرض في عمليات التجميل تلاقي اللي بتشد وشها طبيعي اوتوماتيك بقها بايه بيوسع يعني شوية تبقى زي ميكي ماوس صح طيب ايه رأيك في عمليات التجميل الجواب منها ما هو واجب واجب ومنها ما هو حرام ما المباح في عمليات التجميل واحد قفل الجروح الغائرة إعادة ترميم الجروح المتهتكة ترقيع الجلد المحروق الله واحدة وشها ولع اتحرق هنعملها تجميل ونرجعه زي ما كان ده حرام حلال حلال في أي حد على وجه الأرض يزعم أن هذا حرام حلال هو ده غير الخلقة ولا أعاد الخلقة إلى الأصل الذي خلقها الله عليه ها أعادها للأصل حلال ده حلال اثنين إزالة التشوهات التي ربما تكون حدثت بسبب الحمل الأم مدخنة بتشرب خمرة يطلع الواد مشوه أحيانا كذلك إزالة الأشياء الزائدة عن أصل الخلقة الواد بست صوابع أبو ستة ينفع نشيل له الصابع الساتت ينفع تغيير لخلق الله يا ابني هو الانسان ال- الاصلي بخمس صوابع على بست يبقى احنا رجعناه للاصل ده حلال صابعينه لازقين في بعض نفصلهم ده كله حلال وجائز ان شاء الله اي نعم امال ايه الحرام كل ما يدخل فيه تغيير لاصل الخلقه التي خلقها الله واحد اسود خالص زي جاكسون مايكل جاكسون قعدوا يعملوا حاجات وشه بقى ابيض بياض يخوف صح هذا حرام لانه غير ايه اصل الخلقه تقولي ده اسلم ولو يا سيدي ايه اسلم يعني ما اسلمش اه مش فارق صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ده تغيير لأصل الخلق أي نعم الله قال في قرآنه عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم خلق الطويل والقصير والأسود والأبيض والدميم والجميل له في خلقه شؤون لا تبديل لخلق الله أي نعم طيب عمليات التجميل المحرمة زي ايه تغيير أصل الخلق اتنين تحويل النوع ذكر كامل الذكورة يقول لك اعمل عملية تجميل واتقلب ابقى انثى ده حرام انثى كاملة الانوثة تقول لك الحريم مش واخدين حقهم عندكم بلا وجع قلب اتقلب راجل واشخط وانطر و... راجل ها ابقى بدل سيدة بقى سيسي تروح مقلوبة حرام حرام طيب ولد ولد بعضوين عضو تذكير وعضو تأنيث ده اسمه ايه بقى خنثى ده لازم نعمل له عملية تجميل واجب هنا ايه واجب لازم لا اما يقعد مع الرجالة لا نطلعه فوق مع النساء ما نحبش اللي بيقعد على السلم لا تبقى راجل لا تبقى ام العيال اختار مش هو اللي يختار ده نوديه لدكتور كبير استاذ استشاري كذا كذا ويعملوا بقى التحاليل وبتاع لقى الذكورة عنده تغلب على الأنوثة يعمل له تجميل ويلحقه بإيه بالذكور لا الأنوثة والهرمونات عنده تغلب على الذكورة نوديه فين مع الحريم هنا التجميل واجب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال أخير ونروح وما حكم لبس الع... العدسات الملونة الجواب إن كان لبسها يؤثر على العين بتأثير مضر فهي حرام لقول النبي لا ضرر ولا ضرار لا ده انا هحطها عشان نظري ضعيف ودي علاج يبقى حلال اتنين قال ابن عثيمين إذا قرر الطب أن لا تأثير لها على العين وواضعها لا تتحول عينه كأعين البهائم شكلها كده كعين الخروف هو كانت كده أو عين الأرنب إن اديتك وصف للعين كوصف الحيوانات حرام لأن ربنا ما آه شبه إنسان بحيوان إلا في معرض الذم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الايه الحمى فمثلوه كمثل الكلب ذم ذم ذم أو من يتشبه بهم لا ثم قال آخرا والأولى تركه لما فيها من إسراف وتدليس مش كده فأنا بقول هتحط عدسة لصقة لمين لجوزي بتضر بالعين الطب يقول لي لا او لا حلال فالاخ الفاضل احنا قلنا يبقى العدسات اللاصقه نسال الطب ان قال حل ان قال ما بتضرش وهتلبسها لزوجها حلال ومع ذلك قال الشيخ صالح الفوزان والشيخ ابن عثيمين والاولى تركه اخويا بيقول لي عمليات زرع الشعر زرع الشعر ان كان من شعر غيرك فهو حرام جايبين له شعر واحد غيره وزرعينه ما هو ده زي الباروكه والوصف حرام لا شعري انا بياخدوا من مؤخرة الرأس من القفا ويزرعوا شعري في حتة تاني في دماغي أقول قولا إن أصبت فيه فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان إن كان زارع الشعر في رأسي من شعري أنا اللي في رأسي من مكان لمكان فلا بأس إن شاء الله نعم قول ها آه اللي هي الاستنجاء واحد مجنون واحد ما بينطقش واحد فاقد العقل أبو وشموه عشان ما يتهش لما يتوه يلقوه لا بأس بنت صغيرة أبوها عمل لها وشم الإثم عليها أم عليه عليه هو مش في كل حالة لعن الله الواشمة والمستوشمة المستوشمة التي وشمت نفسها بإرادتها وبنفسها لو واحدة كتفوها ودقولها على أيديها حاجة عيلة صغيرة امها عملت لها كده بجهل الاثم هنا على الفاعل ام المفعول فيه الفاعل الفاعل ما تجيب المكتوب المكتوب احسن ورق المكتوب الراجل ما يلبسش دبل الراجل يلبس خاتم يلبس خاتم المرأة تلبس اللي عايزة تلبسه تلبس دبلة وتلبس خاتم وتنبسط بس بلاش الخاتم في الخطوبة بلاش الدبلة في الخطوبة
هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا ما أعلم والله سبحانه أعلى وأعلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم